رمضان جانا وفرحنا أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع حبيبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبنا رسول الله وخلق جديد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم احنا زي ما قلنا بنأكد كل مرة احنا مش بنحكي قصص احنا بنحاول نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا أخلاق النبي عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام كان الحب زي ما قلنا في المقدمات بتاعة الحلقات شيء لا يوصف وكان الاقتداء وكان الجيل اللي اقتدى بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك احنا بنتعلم في هذه الحلقات مش ان احنا نسمع قصص بس او ان احنا نشعر بمشاعر طيبة ده من اهدافنا بس ان احنا نطبق ان احنا يعني الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الكرم والجود ها انفقته قد ايه انفقته قدرت ان انت تكون ولو اليوم زي الريح المرسلة تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان اهو احنا عايزين نبقى كده عايزين نكون على طول تسمع الخلق تحاول تطبق النهارده الخلق بتاع النهارده خلق جميل خلق من الاخلاق اللي فيها يعني علامه قلبيه كده آم، بيسموها كده الاصاله يعني انت راجل اصيل خلق عند الناس بيعتبروه علامه من علامات ال- الشخص ال- المتاصل خلق الوفاء الوفاء بكل انواعه الوفاء بالعهد الوفاء بالكلمه الوفاء بالوعد الوفاء لأهل الفضل وحمل جميلهم وعدم إنكار فضلهم أنواع الوفاء دي كلها والأعظم الوفاء بعهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم لما تعهد ربنا على شيء هنتكلم عن الوفاء اللي كان من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ال- مش بس النبي كان أنبياء أيضا كثيرين إيه، ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بهذه الصفة صادق الوعد صدق الوعد ده اللي هو معنى الوفاء إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا معنى الوفاء اللي هو اصلا يعني من صفات الله عز وجل بس ما بتتقالش باللفظ ده لكن هذا المعنى جاء كثيرا لا يخلف الله وعده لا يخلف ان الله لا يخلف الميعاد اذا وعد الله عز وجل وفى سبحانه وتعالى فده بنتعلمه بنتعلمه من النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان دايما بيعلمه لنا دايما كان يقوله لنا يقول لنا المشرو- المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا لكن توفي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الغادر ينصب له يوم القيامه لواء لواء يقال هذه مكتوب عليه هذه غدره فلان اللي بيغدر الانسان اللي ما بيوفيش بالوعد اللي وعده او القسم اللي اقسمه او الامانه اللي وكل بها الوفاء الوفاء من اهم الخصال النبي عليه الصلاه والسلام كان من ضمن كلماته يقول ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه الحديث ده حديث قدسي ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه قال ورجل اعطي ثم غدر الغدر اللي هو ضد الوفاء والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني بيعاقب على الغدر عقاب شديد جدا الحديث المشهور لما مجموعه من الناس مرضوا فارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل يشربون من ابوال واموال و- ويشربون من البان الابل واموالها ويستشفون مع هذا الرجل فلما آه، شفاهم الله عز وجل قاموا الى الرجل فقتلوه وسرقوا ابله فلما قدر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم عقابا شديدا عاقبهم عقاب المفسدين في الارض يعني كان ليه غدره راجل استأمنكم وتغدروا بيه بهذه الطريقة لا وكان من صفات النبي عليه الصلاة والسلام خلق حتى المشركين قبل يعني بعضهم كان قبل إسلامه شاهدوا له بذلك شاهدوا له بأنه كان لا يغدر لما أبو سفيان كان عند هرقل ملك الروم فسأله قال هل يغدر هل يغدر هذا النبي الذي أو هذا الرجل الذي خرج فيكم هل يغدر فقال أبو سفيان قال لا ونحن معه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها يا ترى هيغدر بينا ولا لا لكن الأصل عنده أنه لا يغدر لا يغدر النبي عليه الصلاة والسلام وصور عدم الغدر دي كثيرة حتى مع الكفار وفاؤه للكفار لو في حد له فضل عليه كان لا ينساه صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة جدا أبو البختري ابن هشام راجل من المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر أوصى الصحابة قال لهم لو لقيتم أبا البختري ابن هشام فلا تقتلوه لو لقيتوا الراجل ده محدش يقتله ليه هذا الرجل كان له فضل ايام الصحيفه اللي كانت متعلقه آه، الكفار علقوها على الكعبه وكان الراجل ده كان يعني له له مشهد في مروءه مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في الوقت فلم ينتهى له النبي صلى الله عليه وسلم العجيب ان الراجل ده نسي الموقف ده نسي انه كان له يد او نسي انه كان له فضل فلما جه يلاحظ في الغزوه ان كل الصحابه بيتجنبوه ما حدش عايز يقتله كل الصحابه لما يجي يقاتل ما حدش عايز يقاتله لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا لا ما تقتلوش الراجل ده وبالفعل بدا يعني الموضوع يكبر فامسك باحدهم فطرده فقال لماذا لا تقاتلني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، اوصانا الا نقتلك ليد كانت لك عليه قال فاما انا فقاتلك انا بقى لا انا مش عايز الكلام ده انا بقى هقتلك فقاتله فقتله المسلم ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم شوف الاصرار على الت- اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذ امره عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول يعني والله يا رسول الله ابيت ان اقاتله فابى الا ان يقاتلني فاضطررت اضطررت لايه لقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك عفى الله عنك يعني ما انا حاولت ما اقتلوش بس سبحان الله ليه كل ده عشان وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كافر لرجل كافر
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب المحن بل بالعكس ده انت عارف احيانا ممكن الوفاء ده يعني تلاقيه مع الكافر يجيب نتيجة الراجل ده ما جابش معاه نتيجة لكن في ناس يعني ممكن لما تحس ان انت ياه هو ده خلق المسلمين هو ده احساس المسلمين لما تلاقي ا- ا- ا- ا- المشهد ما يتنساش وان انت ع- ما نسيتش الفضل وان انت ع- ده كان في ناس يعني بينبهروا في اه، ذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل حمص اهل حمص دخلوا في الاسلام بسبب هذا الوفاء قصة طويلة يعني لا يتسع المقام لذكرها في هذه الحلقات القصيرة لعلي أذكرها بعد ذلك لكن هذا الخلق يبهر يبهر أن الإنسان حتى مع مختلف في الديانة ويوفي ويوفي بالعهد ويوفي بما عليه شيء عظيم جدا شيء عظيم لما النبي صلى الله عليه وسلم تشوفه مع الكفار المعاهدين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق لا الميثاق يفضل تحترمه وتوفي بيه يوم الحديبية لما النبي عليه الصلاة والسلام خلاص كتب الشروط والموضوع بقى ان اللي يسلم من المسلمين ويذهب الى قريش فقريش لا ترجعه لكن اللي يسلم ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي يرتد ما- قريش لا ترجعه واللي يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه شرط يا- يعني آه، كان صعب على المسلمين في الوقت ده ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انفذه مع ابي جندل ومع ابي بصير وقال سيجعل لكم الله فرجا ومخرجا ووفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد ويوم آه، بعثت آه، آه، قريش رجل اسمه ابو رافع فالراجل ده اسلم اسلم ويريد بقى ان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا رافع اني لا اخيس العهد لا ما برجعش في العهد انا لا ترجع لهم ارجع اليهم فان كان في نفسك مثل الذي وجدت يعني لو لقيت ان انت لسه الاسلام يعني في قلبك ارجع لنا بعد كده ان شاء الله لما ربنا يفرجها هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولما حذيفه رضي الله تعالى عنه يوم ي- قبل يوم بدر اثره المشركون وخدوا منه عهد ان هو ما يحاربش معاهم ما يحاربش مع المسلمين ما يحاربش الم- فبالفعل خد العهد فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه، لما جاله بقى الراجل خلاص عهد المشركين مش مشكله نحارب معاك يا رسول الله ونقوي العدد قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجعوا الى المدينه نوفي اليهم عهدهم ونستعين الله عليهم نستعين ربنا بس هنوفي عهدهم برضه ما دام عهدتهم خلاص ما ترجع شيء عجيب جدا كان خلق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان حرص شديد من النبي انه يوفي يوفي كل العهود ويوفي كل الوعود اللي بيعد بها كان النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته كده جاله واحد اعرابي مره قال وا غدراه وا غدراه غدر النبي هيغدر بيك آه سبحان الله بيقول هو متصور كده ليه هو كان متفق مع النبي صلى الله عليه وسلم انه يبيعه شيئا يبيعه ناقه بوثق من تمر العجوه تمر معين كده كان عايزه تمر معين تمر اسمه تمر العجوه بس جه النبي صلى الله عليه وسلم يدفع له ما لقاش ما لقاش عنده تمر العجوه كان فاكر ان عنده وطلع خلص فقال له يا هذا ان قد ابتعنا منك كذا على وثقا من تمر العجوه وان لم نجد فانظر ماذا تريد مكانه فقال رجل وقد راه وقد راه الراجل مش قد يفهم ان مفيش سبحان الله العظيم فالنبي عليه الصلاه والسلام لما لقى الصحابه هي- هيفتكوا الرجل بتقول وقد راه على النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه شوف المعنى فان لصاحب الحق مقالا سيبوه صاحب الحق له مقال له حق لازم نوفي بيه لازم نرجعه والنبي عليه الصلاه والسلام علمهم المعنى ده وبالفعل راح اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من واحدة من الأنصار شيئا من تمر العجوة وأداه وزيادة زاد عليه زاد للرجل على ما اتفق عليه فقال الرجل لما شاف بقى النبي عليه الصلاة والسلام أدى له قال وفيت وأطيبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون اللي بيطيبوا بيزيدوا بيعطوا للناس بزيادة ويوفوا بالعهد النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد كثيرة جدا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوفي فيها بالعهد ومن أعظم كمان مشاهد وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه مع أهله مع والدته اللي طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يستغفر لها فلم يأذن له لكنه أذن له بزيارتها فزارها النبي صلى الله عليه وسلم مع مرضعته حليمة السعدية شوف مرت ما هو أكيد مش فاكر أنها كانت بترضعه لكن مع ذلك لما رآها بعد الفتح جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فترك لها مكانه وأفسح لها ووضع فراشه ونظفه بيده وأجلتها وقال أهلا بأمي وجالس يعني يت- يتكلم معها ويطمئن على أحوالها وفاء لهذه المرأة ولما آه، ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها لم ينسى وفاءه لها صلى الله عليه وسلم بل كان لا يرضى أن يقال عنه لما السيدة عائشة قالت ملك ولهذه العجوز حمراء الشدقين فقال والله وقد أبدلك الله خيرا منها أضاع نفسها فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها ما أب... شوف الوفاء ما هي- مش سمعاه بس ده وفاء خلق متجذر في النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشوف حد من صديقات ومن صاحبات خديجة كان يرحب به وفاء لخديجة رضي الله تعالى عنها بل كان يوفي حتى للجذع للشجرة اللي كان بيخطب عليها لما أنت بعد أن تركها وصعد المنبر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقها وفاء لهذا الجذع الذي لاقى قدمه الشريفة طويلا حتى ده كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده وفاء له وأعظم الوفاء الوفاء مع الله سبحانه وتعالى الوفاء بعهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم كان النبي عليه الصلاة والسلام يوفي بالعهود ويوفي بالوعود وياما وعد النبي صلى الله عليه وسلم واحنا عملنا حلقة قبل كده كاملة عن وعود النبي صلى الله عليه وسلم وبشرياته وكيفية التعامل معها يا ريت لو قدرنا نراجعها موجودة برضو على الموقع لكن أهم شيء ناخده من هذه الحلقة الوفاء أن توفي إنك ما تعتبرش إن كلمتك دي كلمة كده ممكن تعدي وخلاص لا كلمتك إن العهد كان مسؤولا هتسأل عنها ما دام تكلمت عليك أن توفي وعليك بالوفاء ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة